بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين هناخد موضوع بعنوان الحوار مع النفس يعني الحوار مع الله أغلبنا بنعمله حتى لو ما بنعملوش بشكل مظبوط الحوار مع الشيطان هو بيعمله بشكل مظبوط الحوار مع الناس ده شغال على طول غالبا مش مظبوط اللي مش موجود احيانا او موجود بشكل مش مظبوط هو الحوار مع النفس والحقيقة ان ده موجود في الكتاب المقدس وفي صميم الحياة المسيحية لدرجة يعتقد ان انبا انطونيوس هو صاحب الشعار اللي تناقلوه اباء بعد كتير لما قالوا اعرف نفسك تعرف ربنا كأن الدخول إلى النفس هو مدخل للدخول لربنا واللي مش عارف نفسه يبقى لسه مش عارف ربنا تناقلوا ناس كتير نسب إلى ماري أغريس ونسب إلى قديسين آخرين الحوار مع النفس بان مثلا في شخصية الغني الغبي في لوقا 12 يقول ايه ففكر في نفسه قائلا هو بيكلم ايه كلم نفسه كلم روحه ماذا أعمل ليس لي موضع أجمع فيه أثماري أعمل هذا أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي وأقول لنفسي ده ناوي يقعد مع نفسه تاني ده شغال ده هو بيقول لنفسه هعمل ايه أهدم وأبني وأقعد بقى أقول لروحي ده هو مصاحب نفسه بس أذاها أقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة للسنين كثيرة استريحي وكلي واشربي وافرحي المعادلة الغبية للفرح استريحي وكلي واشربي تفرحي فطلع أول الرد جاء من السماء على طول إيه يا غبي يعني حسبتها غلط طلعت غلط طلعت أوت استريحي كلي واشربي ده جهنم ده مش فرح إنما في ناس كتيرة فاكرة وأغلب الناس فاكرة كده إن استريحي كلي واشربي يبقى بعدها افرحي طبعا ده غباء إنما ده مثل عن واحد بيرجع لنفسه بيفكر في نفسه بيقعد مع نفسه بيحاور نفسه بس بيأذي نفسه بيحاورها غلط لو سألتكم سؤال الراجل ده بيحب نفسه ولا بيكره نفسه هنختلف هتلاقوا نص الناس تقول بيحب نفسه طبعا وهتلاقوا النص التاني بيقول بيكره نفسه بدليل انه اذاها وضيعها الحقيقه الاجابتين صح لان اللي يقصد بيحب نفسه يعني بيحبها كانانيه واللي بيقصد يكره نفسه يعني هو لو بيحبها صح ما كانش عمل فيها كده فاهمين ازاي هي دي المشكله ان اغلبنا بنحب نفسنا غلط فلما بنتحاور مع نفسنا بنتحاور معاها غلط يا بندلعها زيادة يا بنكرهها زيادة والاتنين مؤذيين هنا ده كان بيدلع نفسه فضيع نفسه المسيح لو المجد قال من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يضيع نفسه من أجل يجدها إذا مش غلط إنك تحب نفسك لو هتحبها صح لو هتحبها صح زي ما هنشوف في آيات تؤكد إنه مش بس يجوز إنك تتحاور مع نفسك ده يجب أن تتحاور مع نفسك آية جميلة أوي في عبرانيين ثلاثة تقول إيه عظوا أنفسكم كل يوم آية جميلة يا ريتكم تحفظوها عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم يعني ايه طول ما عندك وقت تقول النهارده يعني لسه عايش في الدنيا يعني اوعظ نفسك لان هيجي وقت في القبر ما تقدرش تقول النهارده ما فيش النهارده في القبر بعد ما تخلص عمرك خلاص ما غالبا ما بيدفنوش حد بساعته لان الساعه ملهاش لازمه في القبر هتقف هتقف فعظوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لئلا او لكي لا يقصى احد منكم بغرور الخطيه عارف لو ما وعظتش نفسك كل يوم قلبك يتأسى بعد شوية يعني احنا فاهمين الوعظ تيجوا تسمعوا وعظة إنما عظوا أنفسكم يعني تقعد كده قدام المراية توعظ والمراية تسمع ولا تعملها إزاي هي مقصود إن الكتاب بيعلمنا تحاور مع نفسك أنت مستني تسمع الوعظة من بره ليه ما أنت سمعت كتير وقريت كتير وانت بالذات عارف كويس نفسك محتاجة ايه انت عارف لو مكتئب تبقى محتاج تقول لنفسك تشجعي يا نفسي افرحي يا نفسي انتظر الرب يا نفسي لماذا انت حزينة يا نفسي ولو انت مستهتر تقول لها خافي يا نفسي الدينونة جاية مين اللي يعرف يوعظك ما انا مش عارف اللي جواك انت ذاتك اكتر واحد تعرف توعظ نفسك لو حاورت نفسك وانت بتحب نفسك صح عاوز توديها السماء مش عاوز توديها جهنم هتوعظ نفسك بما يليق هتبقى انت اكتر واحد بتقول وعظة حلوة لنفسك ساعات يطلع واحد يقول يا الوعظة كانت حلوة قوي حلوة بصراحة هي خبطت كده وخلاص او الروح القدس ظبطها عليك عشان يعني محتاجك تسمع انما بصراحة مفيش واعظ اشطر منك لنفسك لان محدش يعرفك من جواك قد نفسك مهما كنت فانت المفروض تقعد نفسك قدامك كده وتوعظها كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم ولو ما عملتش كده يحصل ايه قلبك يتأسى ينشف الخطية تبقى جواك وما تحسش بيها يقول يشربون الاسم كالماء ليه محدش بيخبط ويقول غلط آية تاني تؤكد فكرة الحوار مع النفس يقول جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان امتحنوا أنفسكم ده احنا بقى مش هنوعظ ده انت تجيب نفسك وتعمل لها امتحان الشغلانة كبرت مش بس هتتحاور ممكن يبقى امتحان شفوي امتحان تحريري ممكن تسقطها ترفدها اعمل اللي انت عاوزه امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم شوف التعبير ولا انت مش عارف نفسك ما هو انت لو عارف نفسك هتحطها في امتحان كل يوم عشان مستواها يتحسن لو انت عارف نفسك هتوعظها كل يوم لانك عارف عاوز تصلح فيها ايه انما انت اصلك شكلك مش عارف نفسك فلا بتمتحنها ولا بتوعظها سايبها كده بلا علام بلا فايدة وقال ايه بتيجي الكنيسة عشان تسمع وعظة يا صابت يا خابت طب ليه كده طب ما انت ممكن توعظ نفسك كمان وممكن تمتحن نفسك وممكن تجرب نفسك هنا جربوا أنفسكم معناها تسأل نفسك أسئلة فيها اختبار هنا جربوا يعني اختبروا زي كلمة امتحان برضه هو أنت انبسطت ليه في الموقف ده اسأل نفسك كده اه عشان كان في شوية مجد عشان في كرامة عشان الناس بصت عليك هو أنت اتضايقت ليه من الكلمة دي مع إنها كلمة حق عشان كلمة عتاب عشان كلمة لوم يبقى لسه في كرامة كبيرة هو واخدين بالكم انا بعمل ايه بختبر بمتحن من نفسي مش مستني حد يمتحني ما انا ممكن امثل على الناس ان انا لا اتأثرت بدي ولا بدي لكن انا جوايا اللي عارف اتأثرت ولا ما اتأثرتش آية ثالثة تؤكد نفس المفهوم تقول لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا طب تحكم على نفسك ازاي تقعدها في محكمه تقعد قاضي وتوقف نفسك متهم وتبقى انت قاعد مرة قاضي وقاعد مرة متهم وتحاسب نفسك يا نفسي عملت كده ليه النهاردة ليه اتعصبت ليه زعلت ليه كسلت وتحاكم نفسك واحد من القديسين على الآية دي قال احكم يا أخي على نفسك قبل ما يحكم عليك لأنه لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا تصور لو أنت قعدت لنفسك قاضي هتيجي في السماء تبقى داخل مرعوب فاكر نفسك متهم يقولوا لك باس القضية خلصت القضية خلصت يعني أنا براءة ولا إعدام يقولوا لك براءة ليه أصل أنت حكمت نفسك قبل كده فبدل حكمت نفسك طول حياتك ما عندناش اسمك في الملف بتاع القضايا اسمك مش نازل أساسا انت بريء كده كده لانك عشت تحاكم نفسك فاللي بيقعد قدام نفسه يحاكمها يحاسبها بيعفي نفسه من الدينونة الأخيرة في لقى 15 اللي غير مسار الابن الضال واللي خلى القصة من ابن ضال إلى ابن شاطر الكلمة الجميلة اللي كلنا بنحبها ايه فرجع الى نفسه وقال كان بيقول لمين لنفسه لسه ما كانش بيقول لابوه حاجة كان بيكلم نفسه بس هي اللحظة دي اللي غيرت مساره رجع إلى نفسه وقال هو تحاور مع نفسه حوار سليم ده بقى بنسميه الابن الشاطر اللي من شوية كان الغني الايه الغبي بس الاتنين قالوا يا نفسي الأولاني قال يا نفسي كلي واشربي واستريحي وافرحي ده قال يا نفسي كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا قومي كفاية بقى كفاية ذل ده طلع ناصح قال لنفسه كلمة وعظ التاني طلع غشيم قال لنفسه كلمة غشيمة ضيعته في غلطي خمسة يفكرنا الكتاب ان كل الناموس في كلمة واحدة يكمل يعني طب حلو اللي ما بيحبوش يحفظوا يحفظوا دي بدل كل الناموس يكمل في كلمة مش هنحفظ الناموس وهنحفظ دي ايه الكلمة تحب قريبك كنفسك تحب قريبك كنفسك كلنا بناخد اول كلمتين ونركز فيهم محدش بياخد باله من الكلمة التالتة هو تحب قريبك هو ده المعنى هو ده الأوردر هو ده الوصية إنما خلي بالك ده هو مكتوبة كنفسك يعني أنت الطبيعي بتعمل إيه بتحب نفسك ده الطبيعي وربنا مش زعلان من دي مش زعلان أبدا إنك تحب نفسك ده بيقول لك زي ما بتحب نفسك حب أخوك بس حب نفسك بالطريقة اللي قلناها طب بتحب ابنك بتقعده قدامك وتقول له يا ابني كده غلط طب بتقول له ليه كده غلط بتوعظه ليه عشان بتحبه بتأدبه ليه عشان بتحبه بتنصحه ليه عشان بتحبه طب ما بتعملش كده ليه مع نفسك لو بتحبها ما تقعدها وتديها كلمتين كل يوم شجعها مرة انصحها مرة اوعظها مرة أدبها مرة لكن فكر انك بتحب نفسك لألا تكون بتحبها زي الطريقة الغلط من يحب نفسه يهلكها ده بقى الغني الغبي اللي عاوز يريحها في الدنيا وبعدين يضيع منها السم داود النبي في مزمور 42 جت ثلاث مرات الآية دي 42 وفي 43 يعني في مزمورين ورا بعض جاية كلمة كلنا ممكن نقولها ونحس بيها في وقت لماذا أنت منحنية يا نفس أو حزينة يا نفس تعال تترجم حزينة لماذا تئنين فيا ده بيكلم حد جواه بيكلم نفسه بس بيكلمها بطريقة جميلة تحس انه حنين على نفسه مالك يا نفسي زعلانة ليه لماذا تئنين فيا ترجي الله هو بيوعظ نفسه هنا ترجي الله بيقول لنفسه كده ليه الحزن خلي رجائك في ربنا هيفكها عادها مرتين في خمس آيات وبعدين في أول المزمور اللي بعده عادها تاني يبدو كان على آخر عمال يقول لنفسك وكده لماذا تأنين فيا لماذا أنت منحنية يا نفسي ترجى الله لأني بعد أحمده يعني هشكره هشكره لازم هيستجيب وهشكره لازم هتفرج وهتنتهي بشكر كالعادة فشوفوا هنا بيوعظ نفسه بفكر الرجاء بدل فكر اليأس بيوعظ نفسه بفكر الرجاء عشان كده تلاحظوا ان احنا في صلواتنا ممكن الواحد يكلم نفسه جوه الصلاة يعني هتلاقي مثلا معنى موجود في الكتاب تقول لنفسك في مرة تذكري يا نفسي تذكري يا نفسي دي ده انت ممكن تلاقي لها يعني تقع تكتب فيها كتب تذكري يا نفسي أيام الطفولة ربنا عمل معاك إيه تذكري المشاكل اللي عدت عليك وربنا ستر إزاي تذكري الخطايا اللي وقعت فيها اللي كل خطايا فيهم تودي جهنم وربنا سامح تذكري الظروف اللي وصلتك لغاية المكان ده تذكري المعرفة اللي عرفتيها عن ربنا تذكري تذكري هتلاقي الموضوع واسع جداً عارف لما تقول لنفسك الكلمتين دول تهذب نفسك تفوق نفسك تظبط نفسك في سفر التثنية فوجئت انه مليان كلمة احذر لألا تنسى ربنا بيقول لموسى يقول للشعب كده عشرات المرات في سفر التثنية وهو بيسلمهم خلاص في آخر سنة من عمره راجل عجوز 120 سنة داخلين كنعان هو واقف على الجبل بيوعظ آخر وعظة وربنا بيح- بيفكره بكل اللي عمله 40 سنة فقعد كل شوية يقول للشعب إيه يا شعب اوعى تنسى انت اللي خرجت من مصر اوعى تنسى الفصح اوعى تنسى المية اوعى تنسى المن اوعى تنسى الصخرة اوعى تنسى عمود النار اوعى تنسى عمود السحاب اوعى تنسى العجل الذهبي اوعى تنسى هارون اوعى تنسى الذبيحة اوعى تنسى التابوت اوعى تنسى كل السفر عبارة عن تذكر احنا للأسف بننسى بقى كم واحد بيقعد يقول لنفسه تذكري يا نفسي فحزقيال 16 في قصة مؤلمة جدا اللي منكم قرأ حزقيال كويس ده إصحاح آه، بيسموه زمن الحب حكاية كده مأساوية دراما إنه عريس محترم ملك كان معدي في يوم لقى بنت لقيطة آه، آه، لما اتولدت اتولدت مدوسة بدمها وقعد يوصف وصف آه، سوري يعني مزعج لم تقطع سرتك وما لقيتيش حد يحميكي ولا ينظفك وكلام طفلة لقيطة مرمية متروك عشان تموت قام خدها ونظفها وكبرها وهيئها و... وبعدين قال اتجوزها كبرت بقى بقت عروسة وعملها ملكة ولبس ايه واكليل ايه ومجد ايه وبعدين خانته وراحت تزني وتبيع جسدها لأي حد ويبتدي يحكي بمرار قصة حب هذا العريس المثالي اللي احتمل الخيانة دي كلها بعد كل اللي عمله معاه آخر آية بقى من الآيات الجميلة جدا يقول لها هسامحك تاني هسامحك ونبتدي من الأول تاني بس عاوز حاجة واحدة بس لكي تتذكري فتغزي أنا مش عاوز غير كده عاوزك بس تفتكري أنا هسامحك لكن عاوزك تتذكري فتغزي ولا تفتحي فاك بعد ما هو لو الواحد فا- افتكر يا جماعة صدقوني مش هيبقى له عين يطلب ولا طلب هيبقى مكسوف يتكلم هيقول له يا رب مفيش كلام أقوله طلبات خلصت هطلب ايه ده انت اديتني أكتر من اللي استاهله ألف مرة مفيش حاجة تتقال لا تعودي تفتحي فاك بعد بسبب خزيك حين أغفر لك كل ما فعلت يقول السيد الرب ممكن الواحد يقول لنفسه ايه انهضي يا نفسي تلاحظوا ان احنا في صلاة نص الليل نبتدي قوموا يا بني النور نصحي بعض يعني وفي صلاة النوم نقول ايه انهضي من رقاد الكسل دي بنقولها كل ليلة طب احنا بنكلم ربنا ولا بنكلم نفسنا نكلم نفسنا انهضي من رقاد الكسل واحد بيقول لنفسه كده كفاية كسل وتضرع المخلص بالتوبة انهضي يعني قوم بقى كفاية ممكن الواحد يقول احزاني يا نفسي دي هتلاقوها في اسم من الاسم احزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفاديك الحنون كل هذه الآلام يعني القديسين اللي كتبوا الصلاة علمونا ان الواحد يخاطب نفسه جوه الصلاة زي داود لماذا أنت حزينة يا نفسي احزني يا نفسي على خطاياك محتاج الواحد شوية حزن تفهمي يا نفس افهمي يا نفس اعقالي برضه ساعات الواحد يبقى عاوز يقول لنفسه كده اعقالي بلاش شغل المجانين ده زي ما بتقولها لابنك قولها لنفسك تفهم يا أخي الحكاية واضحة زي الشمس قول لنفسك افهم افهم ده ربنا كل يوم بعت رسالة ده كل لحظة بعت رسالة ده كل موقف فيه كلام افهم بقى تفهمي يا نفسي زي ما بنقولها في صلاة النوم ذلك اليوم الرهيب تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وأضيئي مصباحك بزيت البهجة ممكن الواحد يقول لنفسي احذري يا نفسي او احترسي يا نفسي برضو دي ممكن تنفع ايه مقالة طويلة كل واحد يكتبها سايبها لكم احذري يا نفسي تكتب بقى انت بتخاف من نفسك في ايه انت عارف نفسك احذري يا نفسي من كذا افرح يا نفسي طب وماشي ممكن تقول لنفسك زي ما قلت لها حزاني قول لها افرحي افرحي بربنا اللي بيحبك افرحي بالسماء اللي مستنياكي افرحي بالتناول اللي بتاخديه افرحي بالشركة الروحية افرحي ان انت اسمك مكتوب في السماء ممكن الواحد مش بس يقعد يكلم نفسه كده ممكن يقعد يسأل نفسه اللي فات ده كان الواحد بيوعظ نفسه انما يجوز الواحد يقعد مع نفسه يسألها انا بس خدت حرف واحد من حروف الاستفهام او ادوات الاستفهام انما صدقوني فكرت اي اداة استفهام تنفع تحطها مع نفسك هناخد ماذا ماذا فعلت يا نفسي اه شغلانة ماذا فعلت دي يعني هتوزن كل اللي عملته حلو ووحش زي في سفر الرؤيا لما يقول انا عارف اعمالك حلو ووحش عارف كله فالواحد يسأل نفسه لحسن تبقى مفاجأة في السماء يكون مش عارف أعمال طب ما تسأل النهاردة ما تقعد مع نفسك النهاردة وتشوف عملت ايه ما انت لما بيستدعوك في مدرسة ابنك بتاخد ابنك على جنب وتقول له عملت ايه يا والد عملت ايه قبل ما يقولوا لي جوه ويحاسبوني هو انت عملت ايه بالظبط طب ما تعمل كده مع نفسك اقعد مع نفسك واسألها انت عملت ايه تقول لك جبت سيرة الناس ما احنا قلنا مئة مرة بلاش وتقعد كده تحكي مع نفسك بس بلاش يكون حد شايفك لحظة مرة لقوا راهب قديس كده واحد راهب ماشي جنب قلاية كتبت في كتب الآباء فسامع سامع خناقة وهو عارف ان الراهب في القلاية عايش لوحده فسامعه بيزعق بيزعق الراهب جرى له ايه يعني حد جاله في نص الليل يزوره حاجة غريبة جدا فيعني قلق عليه فاستأذن وخبط ودخل قال له ابونا حللني قلت له كنت بتزعق قال له ايوه كنت بزعق قال له بتزعق لمين قال له بزعق لنفسي فطلع انه من بساطته كان راجل شيخ عجوز كان كل ليلة يقعد مع نفسه ويحاسب نفسه فمع الشيخوخة بقى يحاسب نفسه بصوت فبقى بيكلم نفسه بصوت وبيزعق لنفسه وكان راجل بار يعني لكن طب مش هنعمل كده انما انا اقصد شوفوا البساطة يعني لو الواحد تعامل مع نفسه كمخدوم انتوا بتخدموا ناس كتير قوي وبتعرفوا تخدموهم طب ما تخدم نفسك انت شوف نفسك يتقال لها ايه المفروض يتقال لها ايه ماذا فعلت ماذا خسرت سؤال تاني خسرت ايه في حياتك وترى الخسارة دي خسارة جسيمة ولا الخسارة دي تنفع تبقى مكسب زي ما بولس قالها خسرت كل حاجة وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح فقال الخسارة بتاعتي طلعت كلها مكسب طب أنت خسرت إيه ده ممكن نفسك تقول لك أنت خسرت ناس كتير قوي يا دي شغلانة دي هتعوض الناس دول إزاي الناس اللي أعصرتهم دول هكلفوا المسيح دمه هتجيبهم إزاي هترجعهم إزاي محتاجين توبة قد إيه دول عشان ربنا يشيل الخطية الصعبة دي خسرت حد من ولادك خسرت حد من أصحابك خسرت خسرت خسارة روحية أقصد أو خسرت علاقة محبة وخسرتها ليه وتقعد تحاسب نفسك ماذا كسبت سؤال تاني كسبت ايه كسبت فلوس خليك مع الأولاني بتاع الغبي ايه اللي كسبته في الدنيا كسبت مركز كسبت كرامة ايه اللي كسبت ولا كسبت محبة ربنا رضا ربنا ولا كسبت صداقة قديسين ولا كسبت معرفة كتابية ولا كسبت نفوس في خدمتك ايه اللي كسبته ماذا دي مفتوحة جدا لكن ممكن الواحد يسأل نفسه ماذا تريدين انت عاوز ايه سؤال مهم لانه ممكن نفاجأ ان الاجابة تحزن على نفسنا تلاقي انك انت كل اللي انت عاوزه لسه كلام فارغ بعد كل العمر ده والخبرات دي والدروس دي والوعظات دي لسه كل اللي عاوزه هي الحاجات اللي الناس بتجري وراها طب ما تسيبها للناس اللي ما عرفتش ربنا ما تقول بقى انا عاوز اروح السما انا عاوزك انت يا رب مش عاوز حاجه تاني انا عاوز كل الناس تعرفك قول حاجه عليها القيمه بقى ماذا تريدين يا نفسي نفسك في ايه وصلت ان نفسك تبقى حلوة وبتشتهي حاجة كويسة ولا لسه كل اللي نفسك فيه حاجات أرضية تعبانة ملهاش لازمة هنا يدخلنا على قيمة الخلوة الكلام اللي بنقوله ده كله أساسه إنك تقعد مع نفسك تختلي بنفسك وده قيمة الخلوات والمؤتمرات إن نعمل وقت فاضي الواحد يهدى شوية ويكلم نفسه هي الغرض كده وكتير قوي يقولوا ما بنعرفش ناخد خلوة لأنه ما تعودش يكلم نفسه ما تعودش يصاحب نفسه يحبها عشان يخلصها في الخلوة مجال لحاجات كتير قوي أول حاجة في الخلوة إنك لما تقعد مع نفسك هتفحص نفسك هتشوف نفسك صح لأن الواحد ممكن يكون متجمل قدام الناس ويفضل يصدق المراية هيفضل يصدق المراية اللي عاملها قدام كل الناس إنما الحقيقة إيه محتاجة تقعد لوحدك عشان تعرف إيه اللي جواك مش إيه اللي الناس شايفاه أنت ضحكت على الناس كلها شاطر طب بس الحقيقة اللي هتفضل قدام ربنا واللي هتتكشف كده كده في اليوم الأخير مش تحب تعرفها دلوقتي ولا هتستنى لما تعرفها في الآخر تبقى في مصيبة فحص النفس قيمة الخلوة كمان لما تقعد هادي هتسمع صوت ربنا مش بس هتسمع صوت ضميرك أو صوت العقل أو صوت الروح أنت هتسمع صوت ربنا لما تقعد هادي يبقى الخلوة مش بس هتفحص نفسك هتسمع كمان ربنا الخلوة أساس من أساسات النمو الروحي يعني ساعات الواحد فينا يحس انه ما بيتقدمش محلك سر هو نفس القانون الروحي اللي عايش عليه بقاله سنين هو نفس الأفكار اللي عايش عليها نفس المستوى اللي ابتدى بيه من 20 30 سنة طب امتى هتقرب من ربنا ده احنا عارفين عارفين عاملين زي ايه زي اللي بنتمشى على البحر امتى هتدخل امتى هتعوم ده حزقيال قاعد يشبهها ببحر جه على كعبه بعدين على ركبه بعدين على حقويه بعدين وصل لصدره وبعدين جه على رقبته وبعدين قال بحر للسباحة خلاص ملوش طول بقى ده كل ده درجات في العمق في الدخول في ربنا احنا لسه على البحر بنجرب بس المية ساقعة ولا سخنة تحط صوابعك ولا لا لسه ما ابتديناش طب ما انت هتبتدي امتى الا لما تقعد لوحدك كل ما تقعد لوحدك هتاخد خطوة لقدام انما وانت طول النهار بره نفسك مش هتتقدم خطوة العمق الروحي بالتالي يعني ايه امتى في عمرك هتدخل الى كلام في الانجيل لسه ما فهمتوش معرفة ربنا عن قرب انت تبقى عميق في فهمك لربنا وإرادته امتى تنشغل بالفضائل الصبر والاحتمال والزهد والتجرد حب السماء الحاجات دي هتنشغل بيها امتى اما كنتش تقعد لوحدك هادي عشان تبتدي تنشغل بحاجة مفيدة ولا هتفضل حياتنا قشور الخلوة بتديك معرفة جديدة معرفة لنفسك جديدة تشوف نفسك كأنك بتشوفها لأول مرة وفي الخلوة بتشوف ربنا كأنك بتشوفه لأول مرة كل خلوة بتديك معرفة جديدة معرفة لله جديدة هو نفس ربنا بس كأنك بتقول بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي في الخلوة كمان هتتحرك مشاعر التوبة ممكن تبقى أنت بارد مش بتنفعل بتغلط لكن مش حاسس إن الغلطة يعني وجعت قلبك لما تقعد لوحدك روح القدس هيحركك ولما تفحص نفسك تكتشف ايه اللي انا بعمله ده تشعر بالجرم اللي انت بتعمله لكن انت ما كنتش حاسس لان ما بتقعدش مع نفسك ابدا في ناس ساعات تبقى بتقول مش بنعرف ناخد خلوه ندي كده روشته صغيره عن خطوات الخلوه انما دي ما هياش ستاندرد يعني ايه يجوز ان واحد يعني يعرف يعمل خلوه بطريقه تاني لكن دي احد الطرق المبسطه للتمتع بالخلوه منها ايه الاول في آية جميلة تمشي مع معنى الخلوة إن كان في آيات كتير أوي للخلوة لكن في رؤية ثلاثة ربنا هو بيكلم واحد من ملائكة الكنائس يقول له ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي يبقى خلي بالك أنت قاعد فاضي عشان تسمع صوته وفتح الباب يبقى لازم تفتح تعمل حاجة كده عشان تقول لربنا اتفضل أدخل إليه وأتعشى معه الحكاية تقعد بقى فيها قعدة وفيها حكاوي معه وهو معي مفيش غيركم مش حد تاني ده عشاء لوحدكم وقاعدة كده برواقة هو دي الخلوة معناها كده الأول خلي ليها ميعاد بصوا يا جماعة كلنا للأسف الخلوة بتطير مننا لأن مش مثبتين لها ميعاد لا ريت ولا فريكونسي يعني إيه لا كل قد إيه ولا إمتى ولا في الخلوة هتاخد قد إيه بنسيبها للظروف وكتير قوي بياخدوا خلوة لما يجوا المؤتمر لو خدوا طبعا مش كفاية مش كفاية ده احنا بنقعد مع الناس عشرات الساعات طب ما نقعدش مع نفسنا ساعة كل أسبوع ما تستاهلش نفسك الغالية دي اللي بتحبها دي اللي عايز تدخلها السما ما تستاهلش تقعد معاها ساعة كل أسبوع ثبت ميعاد اتنين خلي فيه مكان محبوب مكان مناسب يعني ايه لو مكان دوشة مش هينفع لو مكان الناس رايحة جاية عليك بتكلمك هتقطع خلوتك ممكن المكان في ناس تحب يبقى مكان مفتوح إن وجد ممكن تبقى مكان يكون أوضتك لكن في صورة مثلا بتحبها مفيش مانع لكن احذر انه يكون على السرير وتبقى الخلوة عبارة عن أحلام لا الخلوة لازم تبقى جد انت قاعد مع ربنا قاعد مع نفسك ومع ربنا ثلاثة احرص على الهدوء والهروب الخلوة تحتاج إلى هدوء وبالتالي هروب هروب يعني إيه تهرب من الناس وتهرب من دماغك هي دي المشكلة الأصعب لأنك لما تيجي تقعد خلوة هتلاقي مخك راح في الشغل وفي العيال وفي الفلوس وفي المشاكل سبت الناس بس مش عارف تسيب دماغك فمش عارف تقعد مع نفسك أو تقعد مع ربنا فتحتاج إلى جهاد وهنقول نعمله إزاي لكن على الأقل هدوء هدوء المكان وهدوء نفسي بقدر الإمكان عشان كده ساعات أول عشر دقايق ربع ساعة في الخلوة تبقى عملية هدوء واسترخاء مش ممكن, ممكن ما تركزش كفاية لكن تكون بتحاول ما تسرحش اللي يساعدنا ان احنا نجمع افكارنا عشان نركز مع نفسنا او مع ربنا انك تبتدي خلوتك بصلوات قصيرة يفضل صلاة قصيرة زي صلاة يسوع تقولها مثلا 100 مرة تقعد تقولها كده ترددها بس دي ساعات تلم أفكارك تساعدك إنك تهدى يا رب يسوع المسيح أشكرك يا رب يسوع المسيح ارحمني يا رب تقعد تكررها شوية عشان تسحب عقلك من الهوسة اللي في الدنيا في ناس تعملها كترتيلة بتحبها تقعد تدندن في ترتيلة تحبها كده عشان تدخل في مود الخلوة عشان يطلع بره الدنيا شوية بعد كده ممكن يبقى فصل من الإنجيل أو آيات أنت جواك حافظها بتحبها تفكر فيها يعني يجوز إن الإنجيل يبقى مفتوح وبتقرأ حتة حتة صغيرة أنت مش بتقرأ بقى واجب دراسة هتخلص القانون بتاعك لا لا دي قاعدة بقى إحنا ده مش واجب مش واجب هنعمله ده أنت ممكن تاخد آية بس وتقول أنا كده كفاية وتقعد تفكر شوية في الآية دي وتسرح فيها وتعدها وتزيدها وتحفظها وتكررها وتكلم ربنا فيها وتكلم نفسك فيها على الآية أو موقف من الإنجيل أو آية أنت حفظتها أو وعظة سمعتها أو كلمة فرقت معاك أو قديس اتعرفت عليه أو فكرة الموضوع بياخد فكرة روحية فكرة محددة يفضل تنشغل بيها يعني كتير قوي بيخلوا الخلوة مجال لفحص النفس ماشي بس مش لازم كل الخلوات تبقى حساب للنفس طب ما في خلوات تبقى قاعد مش بس تفحص نفسك قاعد تفكر في حاجة روحية يا ترى في السما شكلها ايه طيب كان نفسي اعمل ايه مع مع اولادي افكار روحية آه وتأملات ممكن تأمل في الطبيعة ممكن تأمل في حياتك ممكن تأمل في الفداء في الصليب في دم المسيح ممكن تأمل في قوة القيامة ممكن تأمل في الروح القدس يعني تقعد تفكر كده خلي بالكم الخلوة كل اللي احنا بنقوله ده مجهودنا بس أول ما بتبتدي بيبقى في حد تاني بيعمل مجهود معاك الروح القدس بيشتغل بدل لقاك مفضي نفسك وقاعد له لا ده هو يصحصح قوي بيبتدي بقى ممكن يسوق هو القعدة بقى يعني في الأول هتبقى أنت اللي سايق بعد شوية مش هتبقى أنت اللي سايق خلاص هتبقى سايب ربنا بقى هو اللي يجيب أفكار هو اللي يحولها إلى صلوات تكلم ربنا شوية تكلم نفسك شوية عاوز تقعد تكتب اكتب عاوز تقعد ترتل رتل عاوز تقعد تقرا حتة من الإنجيل تاكلها أكل كده وتقعد تعيدها تلات أربع مرات ملهاش بقى إيه شكل ثابت خلاص هتمشي لوحدها الحكاية يجوز أنك تبقى معاك كتاب روحي من الكتب البسيطة يعني مش الكتب الدراسية لا الحكاية مش معلومات أصلا لكن الكتب اللي بتخاطب نفسك بتخاطب حياتك يعني كتب سيدنا البابا في كتير منها كتب روحية الصفحة منهم تنفع خلوة كتب التأملات عامة تجوز فيها الحتة دي ممكن تبقى الخلوة بتاعتك بتراجع ما هو ده ربنا اللي انت وعدته في آخر صلوة من شهر أو في آخر خلوة إنك هتاخدها جد وهتسهر بالليل سهرت ولا لأ طب شوف كده انت سهرت ولا لأ مش انت كنت موعده آخر قعدة انك انت تعمل زي ما تقابل واحد ما قابله من شهر يقول لك انت قلت هتيجي ما جيتش ليه هي ده المراجعة راجع على اللي انت قلته بقى مش على الخطايا بس انت كنت وعدت بحاجات عملت منها قد ايه اذا الخلوة لو الواحد عملها هيتقدم في حاجات كتير قوي عاوز اختم بحاجة صغيرة واحنا بنقول تحب قريبك كنفسك ناس كتيرة مش بتحب نفسها وانا مش عاوز اغوص بقى ليه الناس مش بتحب نفسها لكن الظاهرة دي انتشرت واغلبها اسباب تربوية او خطية يا دي يا دي يا في التربية ما كانش محبوب فكره نفسه يا الخطايا كسرته كتير لدرجة كره نفسه اللي بتغلط فهم حاجتين كبار بيخلوا الواحد ما يحبش نفسه يا الخطية يا أخطاء في التربية إنما الكتاب بيقول لك حب نفسك وحب الناس زي ما تحب نفسك وانت هتحب نفسك قوي بس بطريقة المسيح بطريقة الحب الصح انك عاوز تحبها عشان تدخلها السماء حتى لو ضغطت عليها وقرصت عليها في وقت ده حب فهنا بتلاحظ انه في حاجة اسمها عداوة النفس عداوة النفس دي تلاحظوا بعض الناس تهرب من الوحدة تستحملش تفكر ليه هربان من نفسه في ناس هربانة من نفسها ما تطقش تقعد دقيقة مع نفسها لأنه مش بيحب نفسه لأنه لو قعد نفسه هيقطع في نفسه هيكتئب لأن هو جواه ديبلي انسايد جواه قوي للأسف مش بيحب نفسه ده لدرجة بعض الناس بيكرهوا اسمهم بس ده عشان أشكالهم متقدمة شوية بتوصل لكده بيكره اسمه مع ان الاسم ده يقوله في علم النفس أغلى حاجة عند الواحد لأنه من صغره بيتنادى باسمه فاسمه يمثل كيانه فبيحب لدرجة لو واحد بينادي يقول يا أخ غير لما يقول يا فلان يا فلان بتفرحه عداوة النفس قد تكون صورة من صور صغر النفس أن الواحد نفسه عند صغيرة جواه عنده inferiority حاسس بالدونية أقل من كل الناس فبيعادي نفسه ليه كان نفسه يبقى زي الناس كان نفسه يبقى أكبر من الناس كان نفسه يتميز عند الناس لكن مش عارف يتميز مش عارف يوصل يبقى زيهم ممكن عداوة النفس تاخد شكل خوف اللي بيعادي نفسه بيبقى خايف بينما لما يصالح نفسه خلي بالكم التعبير ده لما يصالح نفسه لما يحب نفسه هيلاقي الخوف راح مش خايف لكن طول ما هو هربان من نفسه او مش مصالح نفسه بيبقى عنده خوف وعنده قلق وعنده اكتئاب ساعات ده ممكن توصل عند بعض الشباب انه بيكره المديح مش بيكرهها قديس يعني في قديسين بيكرهوا المديح بس ده خوفا من حرب الشيطان انما هو بيتغاظ لما حد يمدح بيتغاظ انا شفتها في شباب يعني اشجعه يتضايق مش طبيعي يعني الطبيعي عكس كده الناس كلها ما تصدق لا اكتشفت ان ده لانه بيكره نفسه فمش قابل حد يشوف فيه حاجة كويسة عشان كده قبول التشجيع في حد ذاته مش خطية ما احنا كلنا نفسنا صغيرة شجعوا صغار النفوس كونك فرحت ان حد قال لك شاطر دي لغاية كده مش خطية ليه تعتبرها خطية انما لما تجري وراها بقى وتعمل بقى قصص في دماغك وتعيش عشان تسمع الكلمة دي لا كده زادت انما ربنا سبحانه كان بيشجع كل اللي بيقابله ما كانتش خطية لي ولا ولا طبعا للي بيشجع إحساس الذنب من الحاجات اللي بتخلي الواحد يعادي نفسه إن يكون مش مسامح نفسه ساعات ربنا يسامحنا واحنا ما نسامحش نفسنا وساعات الناس تسامحنا واحنا ما نسامحش نفسنا دي بتحصل كتير في حالات كتير وده شيء غير روحي ده شيء مرضي او شيء مؤذي الغفران حاجة غالية جدا ومريحة جدا احلى كلمة يسمعها الواحد مغفورة لك خطاياك يعني اللي فات انتهى اتمسح اتشال فلازم تطلع فرحان من التوبة من الاعتراف لأنه اتشال ما كأنه ما حصلش خلاص لازم تصدق دي كون بقى الكتاب يقول لك ما تنساش ضعفك خطيتي أمامي ده عشان ما تقعش تاني لكن مش معناها موجودة في الرصيد مش موجودة في الرصيد ديليتد مش موجودة على الكمبيوتر مش هتلاقيه لأن الغفران معناه كده فأنت لازم تسامح نفسك زي ما ربنا سامحك وزي ما الناس سامحتك ساعات الناس تسامحك وانت ما تسامحش نفسك وهنا الواحد يدخل بقى في عداوة مع نفسه في النهاية نقول نفسك دي الأول اعرفها انت لغاية دلوقتي زي ما قال بولس الرسول أم لستم تعرفون أنفسكم باين عليك لسه مش عارف نفسك صدقوني ناس كتير مش عارفة نفسها ناس كتير قوي مش عارفة نفسها يا بتجامل نفسها يا بتقطع في روحها قليلين اللي معتدلين وعارفين نفسهم شايفين ضعفاتهم وشايفين وزناتهم أو امتيازاتهم ومتحوطة ده كله بغلاف من حب ربنا عارفين ربنا بيحبهم مهما كانت ضعفاتهم فشايفين الحقيقة واضحة عارف نقصه كويس وعارف نعمة ربنا كويس إنما دي مهمة أو إنك تعرف نفسك مش هتعرفها غير لما تقعد معاها كتير لما تعرفها لازم تقبلها اقبلها مش تفضل رافضها نفسك حلوة دي خلقة ربنا كفاية ان ربنا له المجد بيحبها مشغول عليها شايفها عروسة ليه نفسك اللي انت قرفان منها دي عند ربنا حاجة كبيرة قوي يعني ربنا يقبلها وانت مش تقبلها وبالتالي حبها تحب قريبك كنفسك حبها حبها مش معناها خالص أنانية احنا فهمنا مش معناها تهودها في غلطها لا خالص زي ما بتحب ابنك ولما بيغلط بتبقى انت تعبان وعاوز تظبط مساره بأي طريقة ومش هتهوده على غلط لأنك بتحبه اعمل كده مع نفسك بعد ما تحبها انصحها اقعد معاها واقعد انصحها اوعظ نفسك وانت بتنصحها يجوز تأدبها أدب نفسك وماله لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا في واحد يدي تأديب لنفسه لما يغلط مثلا يحرم نفسه من حاجة أو يعمل عشرات المطنيات أو يعني يأدب نفسه عشان زعلان من نفسه هو مصاحبها خلاص وبيحبها فزي ما بيشجعها في لحظة بيأدبها في لحظة طورها طورها هنا ده تعبير نفسي لكن هي هي في التعبير الروحي قدسها نفسك أجمل ما فيها أن فيها الروح القدس فخلي الروح القدس يمتلك خليها تكبر خليها تتملي نعمة خليها تشبه المسيح عرسها خلي الفضائل تبان عليها هو ده الحب لما تحبها تخليها عروسة جميلة كل مجد ابنة الملك من داخلها هنا طورها بالنسبة لنا احنا يعني خليها مليانة نعمة خليها تشبع بربنا عشان تبقى شبه ربنا في الآخر أربع آيات كده نختم بيهم موجودين في الكتاب برضو خطاب للنفس في مزمور 116 يقول ايه ارجعي يا نفسي الى راحتك اغلبنا فاهمينها ايه يعني بتاعت الخارجة يعني اصلا بتاعت الخارجة انما هي الحقيقة مش بس معناها كده هي طبعا بتتقال كده وده احلى وقت ليها وماله انما اللي ما دقهاش كتوبه كل يوم ما يحسش بقيمتها وهو في الصندوق يعني ايه يعني هي تتقال الاول لنفسك كل يوم ارجع راحتك عند ربنا حضن ربنا فلما بتبقى ترجع كل يوم لحضن ربنا مكسور ياخدك في حضنه وترتاح عنده لما تيجي ساعتك ونفسك تروح حضن ربنا بجد هتتخض ليه ده بالعكس هتبقى أجمل لحظة في عمرك كله دي اللحظة اللي استنيتها كل ليلة وانت بترجع تايب وتحس ربنا بياخدك في راحته في حضنه فلا يمكن هتخاف من الموت لو عايش حياة توبة لو بترجع لربنا كتير مش عمرك ما هتخاف من الموت أبدا لأن نفسك متعودة ترجع لربنا فلما ترجع فعلا لترلي بقى يعني حرفيا بقى لربنا هتبقى فرحان قوي ارجع يا نفسي إلى راحتك لأن الرب أحسن إليك يعني إيه يعني الرجوع لحضن ربنا ده أكبر إحسان من ربنا إن كان كقبول التائب الراجع أو كقبول النفس في الأبدية لما ترجع لربنا هتقول لنفسك كلمة تانية هتلاقوها في سفر القضاء خمسة عارفينها من الترتيلة يا نفسي دوسي بعز دوسي بعز يعني ايه انت لما ترجع لربنا هتتقوى هتبقى الخطية اللي هد حيلك دي واللي تعب قلبك هتدوس عليها بسلطان مش هتدوس عليها بقهر بخيبة بضعف هتقول لها يا نفسي بدل رجعت لربنا دوسي بعز ما يهمكيش ايه يعني الشهوات دي ايه كلام فارغ ايه الفلوس اللي بيجروا وراها الناس دي ايه الخوف من ان ايه كل دوسي يا نفسي بعز لما تعيش حياة الرجوع والحرب الروحية هتدخل بقى على معنى تاني انما الله انتظري يا نفسي تقعد تقول لنفسك كده استني ربنا استني ربنا جاي ربنا جاي هيصلح الحال ربنا جاي الامور هتتعدل ربنا جاي هياخدنا ويقعد معانا في السماء انتظري الرب يا نفسي انتظر الرب لأن من قبله رجائي آخر كلمة بقى لما تعيش بقى وانت عمال تكلم نفسك كده تقول أحلى كلمة لنفسك إيه باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين